ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وبعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية الحقيقة النهاردة حلقة جديدة قلت لحضراتكم عليها زي ما اتفقنا دايما بناخد حلقات استشارات تربوية دي بتبقى حلقاتكم وفي حلقات الحقيقة بعض الناس بيقولك انه بعض الاتصالات احيانا بتقطع عننا التواصل فياريت يبقى في موضوعات يعني مكتملة النهاردة موضوعنا الحقيقة تتمة وتكملة للبرنامج الكامل لمحو الأمية التربوية البرنامج الكبير فن التربية حلقات متصلة برنامج على بعضه يعني ابتدينا زمان واتكلمنا عن كل المراحل واتكلمنا عن الأساليب التربوية الخاطئة واتكلمنا عن الأساليب الجيدة في التربية واتكلمنا عن فن التربية بالثواب والعقاب واتكلمنا عن فن التربية بالحوار وعن فن التربية بالحب فن التربية بالأحداث فن التربية بالقصة والنهاردة فن التربية باللعب فن التربية باللعب اللعب يا دكتور ده حاجة يعني مضيعة للوقت وحاجة مضيعة للجهد واحنا مش فاضيين وما حدش فاضي والأولاد دي يلعبوا ازاي وواحد تاني يقول لك ما طول الوقت بيلعبوا لا احنا عايزينهم طول الوقت يلعبوا ولا احنا عايزينهم ما يلعبوش خالص لكن هنعرف نلعب ازاي ونلعب امتى ونختار اللعبة ازاي وليه الأولاد في أولاد بيلعبوا أكتر من الأولاد التانيين أو بيحبوا اللعب أكتر من الأولاد التانيين وهنعرف ازاي تختار اللعبة لحضرتك لطفلك وهنعرف ازاي حضرتك كمان ممكن ازاي تلعب مع ابنك بحيث ان هو في النهاية يبقى طفل سعيد ده اللي انا دايما بدور عليه مش مجرد انه يبقى طفل ناجح لا ده انا عايزه طفل سعيد طفل سوي نفسيا قبل ما ابدأ الحلقة النهاردة بذكر حضراتكم بخط الاستشارات التربوية 23 79 23 79 وهتختار الرقم 7 هتتصل بيا يوميا في انتظارك من 11 مساء إلى الساعة 12 إن شاء الله وتقدر تسيب تليفون أو استشارتك على نفس الرقم 23 79 وتختار الرقم 7 في أي وقت وإن شاء الله هجاوب حضرتك عليها اللعب اللعب ظاهرة سلوكية ظاهرة سلوكية كانت في كل المجتمعات قديما من بداية الخليقة موجودة عندنا كلنا خاصة عند الأطفال ظاهرة سلوكية بتسود مش الإنسان بس لكن الإنسان والحيوان الكائنات الحية بنشوف أحيانا على أرض الواقع أو في التلفزيون لما بنشوف فيه بعض الكلاب يجروا ورا بعض أو بعض القطط يجروا ورا بعض أو بعض الحيوانات يجروا ورا بعض ويتنقروا وهم أساسا بيلعبوا ربما بيتدربوا للمهام اللي هيعملوها بعد كده ربما هو لعب من أجل التدريب لكن هو لعب كل الكائنات الحية بتلعب فالإنسان أولى إن هو في طفولته يلعب مش يلعب علشان يضيع وقت لكن يلعب علشان الاستفادات الكتير اللي هنعرفها من أهمية اللعب لأطفالنا إزاي اللعب هيكون عامل مهم جدا في سواءهم النفسي وفي سعادتهم ده اللي هنعرفه مع بعض اللعب حاجة فطرية حاجة فطرية موجودة عند الولد مفيش حاجة اسمها ولد ما يلعبش مفيش ولد ما لعبش إلا إذا كان عنده مشكلة يبقى هنا احنا قدام مشكلة طيب اللعب مفيد في ايه ده مفيد ما شاء الله لجميع النواحي بالنسبة لأولادنا مفيد للناحية النفسية وهقول لك بالتفصيل بعدين مفيد للناحية العقلية الناحية المعرفية الناحية الإدراكية مفيد للناحية الجسمية للناحية العصبية مفيد للناحية الاجتماعية مفيد للناحية اللغوية مفيد للناحية العلمية مفيد لتنمية المهارات مفيد للثقة بالنفس مفيد في كل الأحوال حتى الجوانب الخلقية اللعب برضه بينمي الجوانب الخلقية يعني مفيد في كل الجوانب الحقيقة ما يقلش أهمية عن الأكل والشرب أنا بقول لك اللعب مهم بالنسبة للأطفال ما يقلش أهمية عن الأكل والشرب بالعكس ده أحيانا نقول للولد تعالى كل مش قادر يسيب اللعب يعني أحيانا اللعب يبقى عند الأولاد أهم كمان من الأكل والشرب أنا بعتبر أنه اللعب بالنسبة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة كمان ما قبل المدرسة هو كل حياتهم هو كل حاجة شوفوا الوقت اللي بيقضيه الوقت الطفل في اللعب قد إيه وتعالوا نصلح الوقت ده ونخلي اللعب ازاي يفيده ما يبقاش لعب عشوائي وازاي نختار اللعب اللي تفيده وازاي في نفس الوقت كمان احنا نشاركه اللعب وازاي يسعد بينا ونسعد بيه لان احنا بنخلف الاولاد مش علشان يتعبونا لا بنخلفهم علشان يسعدونا وعلشان نسعدهم علشان في النهايه يدخلونا الجنه ويدخلوا الجنه ده الهدف الاخير يعني اي طفل زي ما بقول لحضرتك ما بيلعبش يبقى فيه مشكله انا بعتبره طفل غير طبيعي لازم تتساءل ليه الطفل ده ما بيلعبش لانه طبيعي جدا جدا لازم يلعب اصله ده نشاط تلقائي نشاط طبيعي ما حدش بيتعلم اللعب الولد بيطلع ما حدش بيعلمه اللعب عمر حضرتك او عمر حضرتك علمتي ابنك اللعب لا ده هو بيلعب بشكل تلقائي لان دي حاجه جواه المشكله بقى في ايه في البعض اللي عنده معتقدات خاطئه عن اللعب بعض الاباء والامهات واقفين لاولادهم بالمرصاد مفيش لعب مفيش خروج مفيش مفيش مفيش ويقول لك اللعب اساسا يا دكتور ده مضيعه للوقت وانا بعتبر اللعب استثمار للوقت وهتعرف معايا ازاي دلوقتي إيه إيه هو الولد بيلعب و- وده استثمار للوقت مش مضيعه اه والبعض يقول لك احنا فاضيين ما عندناش وقت الولد لازم آه، يذاكر هو عنده اربع سنين لازم يذاكر علشان ع- اربع سنين ما تشيلوش الهم من دلوقتي لا وال... ويبقى عنده ست سنين ويقول لك آه، لا لا لا ما عندناش وقت يلعب ايه اطلع اطلع آه، اجهز اقعد على الكتاب يلا علشان نذاكر دلوقتي لدرجه ان الاولاد كرهوا ال- ال- العلم كرهوا المدرسه يتمنوا كده وهم ماشيين يا رب اجي الاقي المدرسه دي بكره واقعه يا رب ما الاقيش خالص الكتب دي قدامي كرهنا الاولاد في ال- في التعليم كرهنا الاولاد في العلم كرهنا الاولاد في المدارس لان دي مرحله لعب حتى لو هيتعلم هنشوف ازاي دلوقتي هيبقى التعليم عن طريق اللعب لان دي مرحله مرحله لعب حاجه هو بيسعد بيها وبيستمتع بيها وبتنمي كل قدراته تخيلوا لو واحد هيذاكر وواحد بيلعب انا عندي يلعب افضل في المرحله دي لان اللعب هيستفيد منه كتير جدا على حوالي 8 مستويات لكن المذاكره هيستفاد على المستوى العقلي بس لكن اللعب هيستفاد على المستوى النفسي والاجتماعي والجسمي والحركي والعصبي واللغوي والانفعالي والخلقي هيستفاد على كل المستويات تلاقي الاب والام يقول لك الولد آه، عنده ست سنين هانت يا دكتور ما فاضلش غير 8 سنين على الثانويه العامه انتوا ما هتشيلوا الهم من الثانويه العامه اه يذاكر من دلوقتي لازم يستعد لازم يستعد علشان الحصار لازم يستعد علشان كبت حريات لازم يستعد علشان الثانويه من دلوقتي لازم يستعد لا ده احنا انصحكم بقى اللي هيقول الكلام ده يجهز الولد من دلوقتي ما شاء الله للجواز هو عنده ست سنين برضه ما فيش مشكله طالما مش هيلعب يبقى يهتم بقى ويشتغل نجهزه للجواز ولا اقول لك ازاي تصرف في المعاش خلينا من دلوقتي نفكر قدام خلينا نفكر بشكل جاد يعني طيب واحد تاني يقول لك يا دكتور اللعب ده اصله ده مضيعه للجهد وانا بقول لك اللعبه ده استثمار للجهد اللعبه ده انا بخلص الجهد من الشوائب اللي فيه اللعب ده انا بعتبر ان هو بينقي جهد الولد من نشاطه الزايد ومن العصبيه ومن ومن ومن وبيخليه جهد صافي نقي نقدر نستثمره بشكل كويس اصل اللعب استثمار هتلاقيني دلوقتي استثمر في ابنائك باللعب ده مضيعه للوقت والجهد مش مضيعه ده استثمار للوقت واستثمار للجهد في نفس الوقت واحد تالت يقول لك ما فيش لعب انا عايز الولد يطلع راجل من صغره عايزه يطلع آه، طب ما هو هيطلع راجل بس المشكله ممكن يطلع راجل من صغره لانه ما لعبش خالص وانت ما شاء الله كبت آه، لحريته ما شاء الله قهر ما شاء الله عدوان عليه ما يلعبش تماما ما يعيش طفولته هيطلع راجل بس راجل معقد صحيح راجل هيعقد عياله بعد كده ان شاء الله ينقل لهم نفس الاسلوب ويعقد مراته لا انا محتاج انه يبقى راجل بس راجل كمان سوي راجل سعيد عمر اللعب ما كان يتنافى مع الجديه ومع المسؤوليه مع تحمل المسؤوليه عمر اللعب في الطفوله ما كان يتنافى مع الرجوله على الاطلاق انا محتاجه يلعب وهو صغير علشان يبقى راجل سوي نفسيا راجل سعيد بعد كده يقدر يقود امه بس لما يكون بيلعب وهو صغير خلاص خلص المرحله دي يدخل على المرحله اللي بعديها يعيش كل مرحله صح يعيش كل مرحله صح طب لما يجي في المرحله دي ما يلعبش هيلعب هيلعب قدام ده طبيعي جدا جدا يعني طيب في ناس بتقول لك لا لا لا انا عارف انه مش مضيعه للوقت ولا مضيعه للجهد ولا يطلع الولد مش عارف آه، عيل لا ده انا عارف انه برضه ممكن يطلع راجل بس انا طبيعتي ما اقدرش انا اساسا اب عصبي يعني ما ينفعش انا بدخل البيت ولا نفس خلاص الاسد وصل الفيران تدخل جحورها يبقى ده المشكلة عند الولد ولا المشكلة عند الأب والأم الآباء والأمهات العصبيين اللي بيأثروا على أولادهم مجرد ما يدخل عايز ينام شوية بس هس مفيش نفس مفيش آه، يبقى ما فيش لعب ما فيش لعب طيب ال- في اباء الحقيقه بيجوا لي يعني في بعض الجلسات اباء وامهات الحقيقه بيبان عليهم مشاعر اكتئابيه وربما يكونوا مصابين بالاكتئاب ده بينعكس على الاولاد ما انا قلت قبل كده الام القلقه بتنعكس على ابنها بالقلق الام الاكتئابيه بتنعكس على ابنها بالاكتئاب وهكذا وهكذا كما تكون يكون قل ما هو اسلوبك اتوقع من ابنك قل لمن هو ابنك اقول لك من انت أط- الاطفال مراه المجتمع على طول حضرتك شخصيتك هتنعكس على ابنك المكتئب ده بقى زي الفل يدخل يعني اوعى تلعب انت بتلعب ليه احنا فاضيين للعب وكمان بتضحك تضحك ليه انت انت انت مش شايف الدنيا الدنيا سواد يا ابني ما فيهاش حاجه تضحك اساسا يعني فالولد لا هيلعب ولا هيضحك ولا هيعمل حاجه خالص انا محتاج بس الاب والام يستبصروا بذواتهم وياخدوا بالهم من انهم عندهم مشكله يا ريت ما نقولش المشكله كمان للاولاد علشان ما يطلعوش الاولاد بنفس ال- الشكل يعني المشكله بقى زمان بالنسبه للكبار الكبار سامعيني كان الحقيقه في مساحات حلوه جدا جدا سواء بقى في ال... في الريف في الصعيد في الواحات في ال... مساحات شاسعه جدا جدا كنا بنلعب كل لعب وبنعمل كل حاجه الحقيقه ومساحات فاضيه جدا جدا ومفيش اي قلق و- وعوامل الامان الحقيقه كانت متوفره مفيش مشكله المشكله بقى ان اولاد اليومين دول الحقيقه بجد صعبين عليا تحس ان هم عايشين في علب كبريت اللي هي بيسموها الشقق علب كبريت شقق اوضه وصاله اتنين وصاله ثلاثه وصاله الولد بيتحرك بحذر ماشي بحذر بيلع اوعى تتحرك ولا تلعب ده هو مسكين لو حب ينطلق حي... يصدم على طول في التسريحه يصدم على طول في ال- المائده المستديره يصدم على طول في ال- الكراسي في الثلاجه في البوتاجاز في النيش يصدم على طول في السفره مش قادر ينطلق على الاطلاق وتبقى مصيبه بقى لو رفع كوره وقعت على فازه وكسرتها يعني الولد ما شاء الله داخل الشقه في حصار وتقول للاب طيب حاول تعوض ده معذورين كلنا ما فيش مشكله طب نحاول ننطلق بره الولد عنده طاقات لازم يطلقها لازم يكون في لعب لازم يكون في حركه انا مش فاضي يا دكتور انت مش شايف الحياه يا عم انا عايش معاك في الحياه بس فين حق الولد برضه ما تعمل في جدولك كده لازم يكون في وقت للاولاد لازم يكون في وقت للعب للعبهم خلاص ما تلعبش انت انا عارف انك انت ما عندكش مش هتقدر تلعب لكن خرجهم خرجهم بره لازم يتحركوا لازم يلعبوا لو عايزهم اسوياء سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان آه، يعني يعرف أهمية اللعب بالنسبة للأطفال وقد إيه الأطفال بيحتاجوا للعب سبحان الله كان صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير من بني العباس رضي الله عنهم أجمعين ثم يقول صلى الله عليه وسلم من سبق إلي فله كذا وكذا فاستبقون إليه الأولاد فيقعون على ظهري وصدره فيقبلهم صلى الله عليه وسلم النبي يقترح اللعبة ويشاركهم في اللعب يشارك الأطفال في اللعب الجد لو الأب مش فاضي والأم مش فاضية الجد يطلعوا يحبوا أي حد يلعبه والموقف ال ال ال ال- يعني الحسن والحسين لما يعني آه، ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وحينما رفع رأسه أمسكه وقال نعم المطية مطيتكما سيدنا عمر بن الخطاب علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وفي الأثر لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب يعني لاعبه سبعا يعني السبع سنين الأولى الأساس فيها اللعب ممكن اللعب نعلم بيه لكن مش الأساس فيها التعليم يبقى مش هيلعب لا ما احنا هنعلم برضه بس من خلال اللعب لأن في حضانات يعني ما شاء الله يعني مذاكرة وجدية ومفيش أي لأنهم مش متخصصين الحقيقة مش خريجي رياض أطفال ولا خريجي تربية ولا خريجي فبيشتغلوا في الحضانة المهم إنه يجيب نتيجة يجيب نتيجة قهرية يجيب نتيجة قسرية الولد صح يبقى عارف ألف وب وعارف A B C وعارف 1 2 3 وعارف 1 2 3 عارف بس كارههم مش حاببهم هو عارفهم فعلا قهرا طيب أنا محتاج يعني الطفل من هو حتى صغير بتلاقي بيلعب بشكل طبيعي عارفين المناغاه آه، وهو قاعد ده لعب ده لعب بالنسبه له حتى لما بيلعب باجزاء جسده ده لعب في حركات حشويه جوه ال... يعني ال- الجسم نفسه برضه بيتحرك بشكل لعب وهو لسه ما بيتحركش برضه بيتحرك لعب بيبص لك لعب يعني الولد من اول ما بيبقى حتى من بعد الولاده مباشره وهو برضه بيحاول يتحرك يعني في لعب بقى بنسميه لعب إيهامي أو لعب خيالي بتشوفوا الأولاد في سن سنة سنة ونص لعب الحقيقة مبني على التخيل لعب الطفل يبقى قاعد ويعمل حوار رائع مع اللعبة بتاعته وتدخل تلاقيه بيكلم نفسه وعامل حوار مع اللعبة وكأن اللعبة دي الأب أو الأم ده نوع من أنواع اللعبة بالنسبة للطفل في لعب تلقائي لعب ما يعتمدش على قواعد منظمة أو منظمة للعب يعني الأولاد بس كل ما هنالك بيلعب بشكل تلقائي وأحيانا يبقى ده فردي يعني هو بيلعب مع نفسه سيبه يلعب برضه بس المشكلة أحيانا أنه في الفترة دي ممكن تتكسر منه اللعبة لأنه ما نماش عنده قدرة يعني ال- ال- ال- القدرة الحسية الحركية أنه يتحكم في الحاجة و- وهو بيلعب بيها فممكن تتكسر منه في لعب كمان بنسميه لعب استطلاعي لعب استطلاعي الولد خاصة من 2 ل 6 كده زي ما بقول دايما عنده حب استطلاع عنده فضول عايز يكتشف ما وراء الأشياء فممكن يكسر اللعبة لأنه محتاج يعرف إيه اللي جواها فيقول لك التلفزيون أنا محتاج أ- أشوف أبص من ورا كده علشان أشوفهم طب لو دخلت جوه ممكن أقعد معاهم اللعبة برضه نفس الكلام محتاج يطلع اللي جواها ولذلك الأولاد من 2 ل 6 أحيانا يكسروا اللعب كتير لأن هو محتاج يكتشف خاصة الأولاد الأذكياء كمان الأولاد الأذكياء أكتر لأن عندهم إبداع عندهم محتاجين يعرفوا ايه اللي ورا الاشياء بيبقى محيرهم الموضوع ده قوي بتنور ازاي في حد جوه بتعمل صوت ازاي في حد جوه هو اللي بيعمل صوت طب بتتحرك ازاي طيب وهكذا يعني في لعب فردي طفل يلعب آه، لوحده ويتحدث برضه مع اللعبة وكأنها شخص حقيقي بس هنا أحيانا يبقى في نوع من التعويض بقى عن غياب الأم وغياب الأب فهو بيلعب مع اللعبة البنت تلعب مع العروسة على أنها الأم والولد يلعب مع الحصان على أنه الأب فغياب الأب والأم هنا بيعوضوا اللعبة وأحيانا كمان يعني آه يعني في علم النفس في إحدى النظريات لميلاني كلاين عالمة عالمة نفس إنجليزية كانت تقول لك حتى اللعبة اللي الولد يلعب بيها وهو مع الأم وهو مع الأم دبدوب مثلا بين الأم وبين الطفل أحيانا الأم تبقى شايلة الطفل وهو ده الدبدوب بتاعه يقول لك سيبه شوية مش لازم تغسله على طول يعني عمال على بطال لأنه هو اكتسب ريحة الأم حتى لو الأم مش موجودة هو معاه الدبدوب في ريحة الأم ففي تعويض عن الأم فالولد مجرد إنه يلعب مع الدبدوب بيسكت وكأنه ارتباط شمي من خلال الأم وكأنه بيستحضر في ذهنه الأم في لعب كمان الحقيقة لعب متوازي لعب متوازي يعني ايه ده بيبقى سن برضو الأولاد يعني في حدود أربع سنين الأولاد بيلعبوا جنب بعض متوازيين مع بعض لكن كل واحد بيلعب لوحده يعني في لعب آه، تمثيل الولد آه، يقلد الأب والبنت تقلد الأم فبتلاقي البنت صغيرة بقى سن ثلاث سنين وأربع سنين و- وتدخل على التسريح هتجيب الأدوات التجميل وتحط مكياج وروج و- دي طفلة يعني بتقلد الام الولد برضو يجي آه، بابا مثلا آه، ياخد النضاره بتاعته ويلبسها وتدخل تلاقيه قاعد على المكتب ومتقمص شخصيه الاب هو بيمثل شخصيه الاب الاب هنا بالنسبه له ده لعب والاطفال الاكثر ابداعا هم اللي بيلعبوا اللعب التمثيلي في لعب بالمشاركه اطفال كلهم بيلعبوا آه، مع بعض بس بدون قائد يعني واقفين في طابور واحد ماشيين مع بعض آه، بيلعبوا مع بعض بس بدون قائد لكن في الحقيقه لعب جماعي وتعاوني بقى دول بيلعبوا مع بعض وهنا بيبقى فيه قائد وكل لعب من دول هيعلم الاولاد حاجه معينه وكل لعب من دول هو ليه طبيعه معي... ليه ليه مرحله معينه يعني هو دلوقتي مش قادر يشارك الاخرين لانه ما عندوش قدره على النمو اللغوي مثلا مش قادر يشارك الاخرين لانه متمركز حوالين ذاته يعني آه، بيلعب لوحده لان هو هو آه، يعني آه، ذاته واحده متمركز حواليها الاخر لا يعنيه لكن كل ما بيرتقي في النمو الاجتماعي كل ما بيشعر بالاخر كل ما اللعب يبقى جماعي كل ما يبقى في قائد للمجموعه واللعب يبقى اكثر تنظيما وليه كمان آه، قواعد يعني طب اللعب مهم يا دكتور يعني آه، قلتها لنا بشكل اجمالي انه مهم فعلا الناحيه النفسيه والعقليه والجسميه والخلقيه والعصبيه والاجتماعيه واللغويه مهم انا في اربع ادوار الحقيقه يعني بتكلم عنهم في أهمية اللعب يعني اللعب ليه دور استكشافي هيستكشف إيه الولد وليه دور نمائي هينمي الولد وليه دور وقائي هيقي من كثير من الاضطرابات والمشكلات السلوكية وليه دور علاجي آه play therapy في نوع من أنواع العلاج باللعب أو العلاج اللعب العلاجي يعني يبقى كده هيستكشف من خلال اللعب وبعدين اللعب هيبقى ليه دور نمائي في شخصية الولد وبعدين كمان ليه دور وقائي ان هو ما يوقعوش في مشكلات وبعدين ليه دور علاجي يعني لو بيلعب من الأساس مش هنحتاج ان احنا نوصل للعلاج يعني يعني ايه دور استكشافي يعني اللعب بيستكشف شخصية الولد بشكل عام يعني اصله اثناء اللعب بيتصرف بتلقائية عارف لو انت جبت ولد وقعدت تتكلم معاه وعايز تعرف شخصيته مش هتعرف قوي لكن دخل الولد في حجرة كده زجاجية والزجاج مكشوف انت تشوفه وهو ما يشوفكش هو مش لازم يشوفك هو قاعد بيلعب انت هتقدر تحلل شخصيته افضل من ان هو قاعد قدامك لان في عوامل كتيره جدا وقفت في مقاومه في خوف في عدم تواصل في في لكن لو هو حر وبيلعب بشكل تلقائي خاصه لو بيلعب مجموعه اطفال فانت من خلال الستاره دي من خلال الزجاج ده اللي انت شايفه وهو مش شايفك هتقدر تحلل التفاعلات ما بين الاطفال وتقدر تعرفه اكتر بكتير يعني من خلال اللعبه كمان انت ممكن تتعرف على جوانب القوه عند الولد ممكن تتعرف على مميزاته ممكن تتعرف على ايجابياته اللي اصلا انت مش هتعرفها لان هو ما بيتكلمش فمش هيقولها لك لكن من خلال اللعب هتكتشف حاجات في منتهى الروعه بيعمل حاجات جميله جدا جدا ولد بيفكر وبيحل مشكلات وبعدين بيرص كذا على كذا وبعدين بيحل مش... يعني هتكتشف الجوانب دي اصلا ما كنتش هتشوفها الا من خلال اللعب برضه ربما يكون الولد عنده مشكلات فاللعب برضه هيكتشف لك جوانب الضعف هيكتشف لك الجوانب السلبيه هيكتشف لك النقاط يعني المشكلات اللي موجوده عند الولد من خلال برضه اللعب هتعرف على كل المشكلات النفسيه السلوكيه عنده خجل هتعرف عنده نشاط حركه ذات هتعرف عنده عصبيه هتعرف خوف هتعرف عدوان عنف هتعرف من خلال اللعب بس كده شخصيه اصل الولد وكانه بيلعب نفسه وكأنه بيختار لعبة وكأنه دلوقتي هو بيعبر رمزيا عن شخصيته ما كانش يقدر يعبر عن شخصيته بشكل مفهوم قد ما أعرف أنا من خلال اللعب وهو بيلعب بحل شخصيته أفضل إن هو قاعد قدامي لأن زي ما بقول لحضرتك هو سلوك تلقائي سلوك فطري فبيعمل طبيعته حقيقته يقول لك ليس الإنسان نفسه حينما يتحدث عن نفسه أعطيه قناعا فسوف ينطق بالحقيقة ليس الإنسان نفسه حينما يتحدث عن نفسه أصله ممكن يكذب ممكن يجمل ممكن ليس الإنسان نفسه حينما يتحدث عن نفسه أعطيه قناعا فسوف ينطق بالحقيقة حط قناع كده هتعرف الحقيقة فالطفل هنا مش هيعمل قناع الطفل هنا هيبقى وهو بيلعب على حقيقته تعرف تقدر تعرفه أكتر بكتير الطفل من خلال اللعبة كمان بتستكشف العالم الخارجي أنا بعتبر اللعبة كمان فن تعلم الحياة من خلال اللعب الولد بيتعلم فن تعلم الحياة الحياة كلها بيتعلمها أصل حضرتك مش فاضي حضرتك مش هتقدر تعلمي فن الحياة لكن من خلال اللعبة ومن خلال يعني التخيل ومن خلال انه بي بي بي بيبعد عن حيز الفيزيق الضيق والحيز الجسمي لخيال واسع لحوار تقدر تعرف ممكن من خلال الولد ده بعدين هيطلع مذيع لكن الولد ده ولا الحقيقة هيبقى عنده ينفع ممكن يطلع حاجة عملية بقى ممكن ينفع كيميائي في معمل لانه ما عندوش قدره لغويه الولد او البنت يعني طيب ده دور استكشافي في دور نمائي يعني بينمي الشخصيه الحقيقه بكل جوانبها من بدايه من الجسم القدرات الجسميه نفسها يعني اللعب بينمي القدره الجسميه يعني ايه يعني يخلي الولد كده اللعب بيمرن الاعضاء وهو طفل مرحله نمو مرحله بناء فانا محتاج امرن الاعضاء علشان الاعضاء تنمو وعلشان كمان تبقى قويه لكن الطفل لو قعد ما بيلعبش اخشى عليه من الكساح الولد لو ما بيلعبش اخشى عليه من الكساح النفسي انا محتاجه يلعب علشان قوة جسمية ابتداء وعلشان تاني القوة الحركية كمان علشان ينمي المهارات الحركية علشان ينمي عنده مهارات كده اليدوية علشان ينمي مهارات الأصابع علشان ينمي مهارات الفك والتركيب علشان يكتشف ذاته علشان يسعد علشان ينمو انا محتاج كمان هنا اللعب كمان في الجانب النمائي هينمي الجانب النفسي يعني ايه الجانب النفسي الولد هيبقى عنده ثقه بالنفس هيبقى من خلال اصله في حوار صامت جميل بين الطفل وبين اللعبه حوار صامت النهارده بكره هيبقى حوار لفظي رائع هيبقى محاور جيد النهارده بيعمل حوار مع اللعبه ان شاء الله يكون حوار صامت بس هو حوار زي ما بقول احيانا ان الاب وابنه يطلعوا جنينه في وسطهم كوره ما بيتكلموش لكن الاب بيشوط الكوره برجله والابن بيرجعها له الطفل في منتهى السعادة ده حوار أفضل حوار أبلغ الحديث الصمت هنا حوار جواه كمان مشاعر مع ان الكورة هي اللي بتحمل كل الحوار ده وهي اللي بتحمل المشاعر هنا برضو طفل مع اللعبة بيقيم حوار عالم الطفل كله داخل اللعب يعني الطفل كمان من خلال اللعبة خاصة لو تلعب معاه بيحس ب- بالتقدير ايه ده بابا معقولة دلوقتي قاعد بيلعب معايا اسعد لحظات الطفل في عمره يعني من الناحية النفسية كمان الطفل محتاج يشعر بالمتعة ومحتاج يشعر بالسعادة ما انتم عارفين هو جاي للحياة بعدين وانتم عارفين الحياة لا مش كله ده المكتئب بس اللي عارف الحياة جميلة بس محتاج انا اتعلم فن الاستمتاع بالحياة فخلي الطفل على الاقل بدون مسؤوليات دلوقتي يستمتع بالحياة فلازم يلعب علشان يبقى في متعة واستمتاع بالحياة الناحية النفسية عنده هتبقى يعني يعني عارف قلبه كده هيبقى كبير هيحب نفسه من خلال اللعب لأنه اللعب هيفجر طاقات حب جواه ولو فجر طاقات حب يعني هيحب نفسه ابتداء طبعا وبعدين هيحب الآخرين لكن لو واحد جواه طاقة عدوان أنا ماسك مثلا نار في إيدي علشان أحرق بيها حد طب ما هتحرقني أنا أول واحد طب ماسك وردة طب ما أنا هشم ريحتها أول واحد طب حد واحد برفان طب ما أنا أول واحد شم الريحة الجميلة طب اللعب بيلعب نمى الحب جواه حب نفسه ما بقاش عصبي ولا عدواني ولا اي حاجه خالص كمان ادى الحب لاخواته وادى الحب كمان لوالده ووالدته والحب بعد كده هيبقى بشكل رمزي للعلم والحب هيوصل للدين وهيبقى الولد متدين من خلال اللعب يا دكتور هيبقى متدين من خلال اللعب كمان هينمي الجوانب الخلقيه هيبقى متدين طيب اللعب كمان هينمي عنده جوانب عقلية جوانب معرفية يعني الولد هيبقى عنده قدرة على من خلال اللعب عنده قدرة على الانتباه عنده قدرة على ال- الإدراك عنده قدرة على ال- بتنمي الإحساس عنده قدرة على الاستدلال عنده قدرة على التفكير عنده قدرة على الإبداع هتنمي عنده مهارات كتيرة جدا جدا من الناحية العقلية هيعرف الأشياء ويتعرف عليها ويقدر يصنف كمان الأشياء هيتعلم مفاهيم ويتعلم التفكير المجرد من اللعب برضه من خلال اللعب هيتعلم الأوزان ويتعلم الأطوال ويتعلم الأحجام ويتعلم المسافات كل ده من خلال اللعب انت ما بتعلموش الحاجات دي على فكرة محدش بيقعد يعلم حد المسافات والأوزان والأحجام وال هو طبيعي جدا جدا بيتعلمه من خلال اللعب لكن الولد اللي ما بيلعبش احيانا بيبقى فيه يعني نقص في الجوانب العقلية والمعرفية حتى عملوا تجارب زمان وشافوا ان الأولاد اللي قدامهم لعب في آه، حتى اللي هم في بيئه تكنولوجيه يعني في تليفون وفي آه، مش عارف آه، يعني تلفزيون وفي دش وفي كذا الاولاد دول بيبقوا اكثر ذكاء واكثر تطورا على المستوى العقلي يعني اللعب كمان بينمي جوانب آه، ابداعيه عند الطفل يعني اللعب بس كده هيخلي طفلي مبدع اه يعني انا لما اقعد واحد اتنين تلاته اربعه اي بي والف ب وهو في سن الطفوله المبكره ممكن يبقى ولد عارف بس تقليدي ما بقاش مبدع لكن اللعب ممكن اخليه مبدع خد بالك انه كمان في المرحله دي لما تنمي عقله يبقى اكثر استيعابا يتعلم بسرعه بعدين لما يبقى اكثر حبا لل- لنفسه اكثر حبا للي قدامه هيتعلم بشكل سريع المس لما تيجي ولا المدرسه لما تيجي لعبت معاه في المرحله دي بعد كده هو حبيبك يبلع لك الظلم لكن هتجبره عدوك ده هيتمنى لك انك انت ما تجيش ويمكن يتمنى لك اكتر من كده كمان يعني اللعب بيخلي الولد عنده بيعلمه حل المشكلات اصل اللعب ده احيانا يبقى طريقه انت عندك مشكله كبيره بتسلك ازاي طرق الحل للمشكله ما هي اللعبه بالنسبه للطفل برضه عنده وكانه واقع في مشكله فهيحلها ازاي طب اللعبه وقفت طب عطلت طب الحجر وقع الحجره موجودين اصلا مش موجودين مش عايزه تتحرك اكتشف ان محتاجه حجر طب في حجر وقع وهم لسه جوه محتاج يستبصر محتاج يحل المشكلة مش لازم ينادي عليك ولو نادى عليك لا لا اقعد فكر حاول تحركها هيلعب فيها وهتنمي التركيز كمان عنده خد بالك لغاية لما يحاول يستبصر ويوصل للحل ويبقى سعيد جدا جدا انه انجز وبالتالي تاني مرة خلص الحل ده هيشوف حل اخر وحل ثالث وحل رابع لعبة وصلت مع طفل صغير جدا سنة بس كده ووصل بس العربية وخبطت في الحيط هيقعد جنبها ويصوت ولا محتاج بس يحركها يمين شوية وهكذا وهكذا سيبه يتصرف اللعب كمان من مزاياه الحقيقة انه هينمي الجانب الاجتماعي بالنسبة للطفل خاصة في اللعب الجماعي يعني هينمي عنده المشاركة هينمي عنده التعاون هينمي عنده التنافس هينمي عند الطفل المسؤولية هينمي عنده حاجة مهمة جدا روح الفريق خد بالك ان الدكتور احمد زويل بيقول لك اولا حاجتين حلوين قوي احنا بنصحى الساعة 7 الصبح علشان نشتغل ناس مجتهدة وبعدين تاني حاجة روح الفريق فأنا عايز من خلال اللعب أنمي عند الولد ده روح الفريق يبقى هو ومجموعة ما يبقاش أناني ما يبقاش متمركز حول الذات لا ده يبقى عطاء يبقى عنده قدرة على ال- العطاء أنا محتاج كمان هنا من خلال لعبة مثلا تشابك أيدي اللعب الجماعي ده هيطوره اجتماعيا وهيبقى شخص اجتماعي في علاقاته بالآخرين يعني كمان اللعب أساسا هيفيد في حاجات كتيرة جدا هينمي الجانب اللغوي عنده وكأنه زي ما بقول لحضرتك هيبقى في حوار ما بين الطفل واللعب طيب حضرتك هتلعبي مع ابنك أكيد هيبقى في حوار حضرتك هتلعب مع بنتك أكيد هيبقى في حوار في لعب التليفون بين الولدين قالوا السلام عليكم مين معايا طب اديني كذا طب انت اخبارك ايه لعبة لعبة هتنمي اللغة عنده وهو سعيد في نفس ال- الوقت يعني انا بيلعب وانا كمان بحصد طفل سعيد وجميل وعنده يعني لغة ومن خلال لعبة استغماية بس كده هيتعلم م- م- هيتعرف بس على ادوات المطبخ وهيتعرف على ادوات ال- الحمام وفي لعبه ادوات دكتور وفي لعبه ادوات مهندس وفي لعبه مش عارف ايه من خلال اللعبه البسيطه جدا هو بيتعرف على الاشياء دي لا ده بيعرف الحياه كمان اللعبه كمان بينمي الثقه بالنفس بالنسبه للولد يعني ايه الثقه بالنفس اصل الولد هيكسب الولد هيقدر يصلح العربيه الولد هيبقى في انتصار على حد تاني اثناء اللعب فيحس انه الانتصار ده ممكن هو منتصر وحتى لو هو كان مهزوم هيحاول بقدر المستطاع ان هو ينتصر المره اللي جايه وان هو يفوز يعلمه الاصرار ويسل- ويعلمه العزيمه اللعب حياه اللعب وكانها حرب كبيره جدا جدا لما ينتصر هيكسب الثقه في نفسه كمان هيكسب الثقه بنفسه وهيبقى كويس جدا كمان اصله من خلال اللعبه كمان يعني لو حتى لعبه يعني آه، حركيه كاراتيه او كده بالنسبه للاولاد آه، يعني من ست سنين و- واكثر يعني آه، بيكتشف قوته اساسا بيكتشف قوه ذاتيه هو اصلا ما كانش عارفها لما كان جوه البيت كان اي حد يضربه لما كان ينزل الشارع كان اي حد يضربه لما بدا يلعب ويلعب كاراتيه مثلا بدا يكتشف قوته لان في لعبه منظمه لان في مدرب واقف فهو مش بيلعب دلوقتي لا دي لعبه م... فبدا يكتشف طاقاته بدا يثق في نفسه اكثر بدا الخوف كمان يروح عنده يعني اللعبه كمان آه، العب مجموعه اولاد بيلعبوا مع بعض وبنات اولاد صغيرين بيقولوا ده معلومه وده يقول حاجه وده يعرفه على حاجه وده يعرفه على حاجه هيحصل تكامل للثراء والنمو المعرفي وثقافه بالنسبه للاولاد كمان هم مع بعض يعني طبعا اللعب ليه قوانين يعني مفيش لعبه الا وليها آه، قانون يعني من خلال قانون اللعبه والا هيخرجوه من اللعبه لازم ينصاع لقانون اللعبه قانون الجماعه بيلعبوا لعبه اللعبه ليها قوانين لازم ينصاع للقوانين حاجه جميله قوي يبقى هنا يقدر يتحكم في ذاته يقدر هنا يعرف ان لكل حاجه قوانين ومعايير وحدود يبقى في معايير للصح والغلط يبقى في معايير للحلال والحرام من خلال اللعبة لأن ليها قواعد ومعايير يطلع بالمعايير بشكل رمزي لحضرتك لما تقول له كلام صح وكلام غلط يعني يسمع الكلام الصح وفي نفس الوقت ما يعملش الغلط لأنه اتعلم إن في قوانين لكل حاجة حدود لكل حاجة وكمان يتعلم الصح والغلط والحلال والحرام لأن في قوانين للحلال والحرام الجميل انه اللعبه برضه بتنمي عنده صفات خلقيه يعني الولد بيلعب فلازم يبقى في عدل بينه وبين اخوه لازم يبقى في عدل بينه وبين يعني اي صاحبه مثلا اللي بيلعب معاه في صدق في عدل في امانه في تعاون كل دي صفات خلقيه الحقيقه من خلال اللعب حضرتك ما بتعملش حاجه خالص حضرتك بس كل ما انك جبت لعبه كلفت نفسك شويه لكن انت كده بتبني الولد من خلال اللعب طيب انا بقول دايما وبلوم الحقيقه على بعض الناس في بعض الحضانات اللي يعني اسلوبهم بس بيعلموا خلاص وما فيش لعب لا ده انا محتاج الحضانه اساسا يعني يبقى فيها مكان للعب اوضه للعب دي حاجه اساسيه جدا جدا هو رايح يلعب يبقى في دماغه حاجه لذيذه مش رايح علشان يتضرب مش رايح علشان يشوف الواجب ده احنا بقالنا 10 ساعات علشان يكتب الكلمتين وهيروح هناك كمان يتضرب عليهم بيكره نفسه وبيكره المدرسه ويكره بعد المدرسه بعد كده والعلم والتعليم لكن انا ابتداء هنا انا محتاج كمان انه يتعلم زمان كان في العداد وموجود لغايه دلوقتي فيا ريت يبقى موجود في كل بيت يتعلم بيه وفي الوان اربعه احمر واربعه اخضر هيتعلم الجمع ويتعلم اللي فوق العمود اللي فوق مع اللي تحت مع... طيب لو جمعنا دول هيبقى كام لو ضربنا ده في ده هيطلع كام لو طرحنا من ده هيطلع كام لو قسمنا ده على ده هيطلع كام يتعلم الواحد واثنين وثلاثه ويتعلم من خلاله الالوان وهو بيلعب انا ما بقولوش يلا دلوقتي خلص بسرعه لا لا لا انا بقول له العب لكن هو من خلال اللعب بيعرف الحاجات دي كلها وبيبقى مستمتع كمان بيبقى مفيش خوف فبيبقى ذهنه صافي بيبقى مركز فبيتعلم افضل عندك كمان من خلال يعني التعرف على ال- ال- الحيوانات خاصه الحيوانات المجسمه او حيوانات في صور بيتعرف بيه على كل الكلام ده انا محتاج كمان يبقى في الفاكهه اللي موجوده عند الفاكهاني كده يبقى في الموز وفي التفاح وفي مش عارف البرتقال وفي كذا يبقى عارف اللون الفاكهه وعارف شكل الفاكهه وعارف حجم الفاكهه وعارف ي- اهو بيلعب بس هو دلوقتي برضه كمان بيتعلم كمان في لوحه كده لجسم الانسان قول له ده الراس وده الجذع وده الايدين وده الدراع وده كذا وده كذا وعرفه الجهاز ده كذا ع- من خلال اللعبه برضه دي هيتعلم برضه كله باللعب من خلال الالوان شوف انا هعمل لعبه ظريفه جدا جدا اقسم للولد اربع تقسيمات كده واقول له انا محتاج تجيب لي دلوقتي تبص في البيت العبها مع الاولاد وخلي كل الاولاد يبقوا قاعدين قدامك كده وهات ورقتين للولدين او ثلاثه ثلاث اولاد واقول له كده انا محتاج دلوقتي تصنف لي البيت ده كله اللون الاحمر والاخضر والاصفر والازرق والازرق والبني والاسود والابيض يعني هات السبع الوان كده وحطهم وقول له تعالى صنف لي كده اه الثلاجه بيضه حلوه قوي اكتب الثلاجه والله ال- البيض من بره ابيض ومن جوه اصفر اكتب البطيخ مش عارف فيه اخضر وفيه احمر وفيه اسود البذر اللي مش عارف التسريحه لونها كذا الساعه لونها كذا عمو مش عارف كذا بابا هتلاقي الولد ما شاء من خلال اللعب خلال انت بتعلمه ممكن يتعلم الاحجام كمان والاشكال هات ورقه كده وقول له وارسم له مربع وارسم له مثلث وارسم له دايره وارسم له مستطيل وقول له انا عايز من خلال يعني عايزك تدور في البيت كده على الحاجات دي اهي الدايره الساعه عندنا اهي واهي المستطيل السفره وهو المربع مش عارف الشباك وهو المثلث مش عارف الحيط في ال- الكورنر وهو يعني عارف من خلال اللعب بس لو فضلت تحفظ فلان ده يعني ايه المثلث ويعني ايه الدايره هتتعب لكن من خلال اللعب لان انت ماشي مع طبيعه الطفل دلوقتي فبيستمتع وانت بتستمتع وما يوجعش قلبك وما يجيش الضغط ولا السكر لا ده هو بيستمتع وبيلعب ويعرف كمان في نفس ال- الوقت يعني احنا ممكن كمان يبقى في لعب واقعي اكتر يعني انا محتاج مثلا آه، نع- نعلمه مثلا الدرس كده في النبات مثلا والزراعه والكلام ده كله ايه المانع ان انا اجيب علبه العلبه اللي بتجيب فيها الزبادي هات بس كده حط فيها شويه قطن وحط شويه ميه حط آه، الفول ال- وشوف هيحصل ايه هتنبت والولد تتعلم ايه ده معقوله من دي خرج دي ويتعلم درس في منتهى الروعه وفي امهات عندها ما شاء الله يعني كم من الابداع غير العادي في اللعب انا بديك امثله بس حضرتك وحضرتك اكثر ابداعا وهتعرفوا ازاي تلعب بس اهم ما تلعبوا مع الاولاد وتلعبوهم اهم حاجه نفكر ازاي يلعبوا انا بقول من خلال اللعب كمان الولد اصله ده طفل وممكن يكون لسه ما بيمشيش مثلا عارف من خلال اللعبة وكأنه بيتجاوز المشي هو بيمشي بالراحة من خلال اللعبة بالعربية وكأنه بيتجاوز للقفز ولل... في منتهى السرعة يعني ب... يعني بيعلو فوق الواقع المادي بتاعه من خلال التخيل دي البنت بتلعب مع العروسة كده وبتغير لها وبتروح مش عارف ايه وكأنها بترضعها ومش عارف تشيلها وتنيمها وتحكي لها حدوتة وكأنها بتعيش دور ال- الأنثى قدام يعني من خلال اللعب كمان الولد يعلو على الواقع المادي ويعيش واقع متخيل بعيد وكأنه بيتدرب على المرحلة اللي بعديها من خلال اللعب وكأن اللعبة بتهيئه انه يدخل في المرحلة اللي بعديها مستريح ولا يصدم بالمرحلة اللي بعديها كمان اللعب الحقيقة كمان زي ما ليه دور استكشافي ب- بنستكشف من خلال الولد زي ما ليه دور نمائي بينمي الولد ليه دور وقائي والوقاية خير من العلاج يبقى أنا محتاج الأولاد يلعبوا قبل ما ن- ندخل في مسألة العلاج أنا محتاج و- وقاية يعني إيه يعني الولد اللي بيلعب اللعب ده بيقي فعلا من العصبية الزايدة ومن النشاط الحركي الزايد وفرط الحركة لأنه اللعب هنا بيسعده فبيقلل عصبيته اللعب كمان بيقي من زي ما بقول لحضرتك من نشاط حركه الزايد واللعب هنا مش مجرد انه تنفيس عن انفعالات مكبوته وتفريغ لطاقه لا ده استثمار للطاقه مش في طاقه زايده انا ب يعني بطلعها بره برميها كده لا ده انا بستثمرها بس في يعني في نتائج في لعبه اللعبه دي ما انا قلت لك اهو بتعلم وبتربي وبتثقف وبتنمي وبتنمي الجسم وبتنمي القدرات الحركيه وبتنمي العقل وبتنمي الثقه بالنفس والناحيه النفسيه يعني اذا كمان حتى الانسان حتى لو في طاقه زياده عند الطفل انا مش هصرفها اللعب اصله ايه مجرد ان انا بصرف الطاقه الزايده وخلاص ويخلصني من ده لا دي طاقه مش زايده مهدره انا برميها ده انا بستثمرها عشان كده بقول لحضرتك اللعب استثمار استثمار للوقت واستثمار للجهد واستثمار لحاجات كتيره جدا جدا اصله بيلعب علشان يعيد نشاطه علشان يعيد الاتزان من غير اللعب هيبقى مش متزن يعني ه- هيطلع عينك لكن باللعب هيفرغ الطاقات الزياده هيعمل اتزان هيقعد معاك يذاكر خلاص اللعب كمان ممكن يقي الطفل من اضطرابات آه، عضويه يعني ومن مشاعر الخجل لانه هيعمل حوار مع آه، اللعبه وبعدين الولدين مع بعض وبعدين الثلاث أولاد وبعدين مجموعة الأولاد وبعدين حضرتك وانت بتتكلم معاه وهو بيعبر عن أفكاره بيعبر عن مشاعره هيقي من يعني مشكلة الخجل الابتداء في كتاب للأطفال في كتاب للأطفال طب اللعب ممكن آه، يقينا من كتاب الأطفال آه طبعا آه، يعني في أم وأب جولي أساسا كان في مشكلة بينهم فكان هم عندهم ابن هم قاعدين كل واحد في ركن في الشقة والولد قاعد في ركن هم مكتئبين وما بيلعبوش مع ما يعني ما فيش تواصل بينهم ما بيلعبوش مع الولد فالولد عنده اكتئاب وهو صغير كده الطفل من خلال اللعب كمان آه، بيعبر عن مخاوفه فلما يعبر عن مخاوفه هنعالجه هيعبر عن شعوره بالوحدة هنكتشف ده هنعالجه هيعبر عن رغباته ومشاعر الحرمان هنحاول نلبي له رغبات لأنه شاعر بالحرمان هيعبر عن كمان حاجة أخطر وعميقة جدا عن صراعات اللاشعورية الخوف من الأب الخوف من الأم الخوف من حيوانات عن طريق اللعبة هيبقى نموذج الأب ونموذج الأم في اللعب نموذج الحصان هتشوف دلوقتي ازاي بيفرغ طاقاته ازاي بيعبر عن صراعاته اللاشعورية صراعاته الداخلية من خلال آه، اللعب يعني مجرد انه يرمي اللعبة ده تعبير رمزي عن شعوره بانه هو مرمي يا دكتور الولد بيرمي اللعب وبيكسرها بيرمي اللعب طب ما انت حضرتك سبتيه وخرجتي هو حاسس انه مرمي فمسك اللعبة فتقمص اللعبة نفسها وكأن اللعبة هو واحد فبيرمي اللعبة وكأنه بيعبر لحضرتك ان انا مرمي زي اللعبة دي وبعدين بيكسرها لان هو اساسا حاسس انه في عدوان عليه فبيسقط العدوان اللي جواه ده على اللعبة يعني لما يكسر لعبة اعرف ان في عدوان الحقيقة على هو يقصد العدوان ي- يمشي ناحية الاب والام لكن هو مش طايل ومش قادر فبيفرغه ناحية اللعبة كمان الطفل اللي بيكون عنيف في اللعب ده فيه مشكلة الحقيقة نفسية فأنا من خلال آه، اللعب هعمل وقاية المفروض إن أنا هاخد بالي و- وأعالج المشكلة النفسية الطفل اللي بتقع منه اللعب ممكن يبقى في نوبة صراعية صغرى يحصل كده شورت يحصل كده ال- المخ عبارة عن دوائر كهربائية تمام فيحصل زي بالعاميه كده يفصل الولد لمده سنتين ثلاثه فالحاجه اللي ماسكها وقع- تقع منه فنيجي نضربه هو غصب عنه دي مشكله عنده بس انا بقول لحضرتك من خلال اللعب ممكن تكتشف ان في نشاط كهربائي زايد كهربي زايد او في آه، يعني نوبه صرعيه صغرى بتروح مع الوقت ويروح الفصل وبعدين يبقى معاها الحاجه فتقع منه فالمدرسه تحس انه بيستهزئ بيها فيتضرب في المدرسه ويتضرب في البيت وهي ناحيه عصبيه ناحيه عضويه ملوش اي علاقه بيها هو مش فاهمها ولا هم فاهمينها فالولد يتضرب اكتر يحبط اكتر يتعب اكتر فمن خلال اللعب هنكتشف حتى المشكلات دي حضرتك عايز تعرف ابنك كويس هات مجموعه من الدميه كده مجمو- تمثل الاب والام والاخوات وخليه يلعب معاهم كده وشوف بقى الاب علاقته بيه ايه هيبوسه ولا هيرميه وتشوف علاقته بالام ايه من خلال لعبه دميه الام هيتصرف معاها ازاي اخواته هيضربهم ولا هيلعب معاهم موقف تمثيلي من خلال اللعب هتعرف العلاقات اللي موجوده على ارض الواقع لانه ممكن ما اقدرش اعملها مع حضرتك ومع حضرتك لكن من خلال ده ممكن يعملها معروف ان الغضب ممكن في اغلب الاحيان بيؤدي للعدوان فلما هيلعب يعني الغضب ده هيسرب هيفرغ فهيقلل طاقه العدوان اللي آه، موجوده عنده يعني اللعب هيعمل وقايه جميله جدا جدا انه هيقل الطفل ده لما يجي يلعب ويدي الكوره لغيره مع انها بتاعته بس هيدي الكوره لغيره ويقول لك الكوره نزلت نزلت الملعب فهي للجميع فالطفل هنا هيتخلص من الانانيه وهيتخلص من التمركز حول الذات خاصه في اللعب الجماعي يعني الحقيقه دور علاجي خطير جدا جدا للعب انا قلت هو وسيله تربويه وقلت هو ليه دور استكشافي وليه دور نمائي وليه دور وقائي كمان ليه دور علاجي قلت لك فيما يسمى بالعلاج باللعب بيخلص لنا بقى على مشاكل كثيره جدا بيساعدنا ان احنا نتخلص من نشاط حركي زايد ومن عصبيه زايده يفرغ لنا الطاقات دي ونقدر زي ما بقول لك نستثمر اللعب آه، في التفريغ العدوان ده كله عارف احيانا الثلاجه لما تكهرب يقول لك وصلها توصيله ارضي عشان يفرغ بس الايه الكهرباء الزياده عارف احيانا العربيات البتومين العربيات ال- النقل الكبيره اللي شايله مواد ملتهبه تلاقي في سلسله كده بتجر في الارض علشان تنزل برضو الكهرباء او او التفاعلات السلبيه انا محتاج الولد من خلال اللعب الكهرباء الزياده برضو النشاط الحركي الزايد برضو انا بخرجه ومش بهدره ده انا بستثمره كمان في حاجات كويسه بخلص الولد من العصبيه الزايده اللعب هيخلص الولد من العناد وده ليه برنامج وهيخلص الولد من الخجل ومن الانطواء وشعوره بالوحدة ومن العنف والعدوان ومن كل الطاقات السلبية أحيانا كمان يعني يتخيل الطفل أنه الحصان هو ال- الأب اللي ضربه فيرمي ويضرب الحصان ويرميه والطفل تخيل أنه العروسة دي هي الأم فتفقع عينيها ويمكن ترميها اللعب ال- هيخلصنا من الاكتئاب وهيخلصنا من ال- المخاوف طفل يخاف من حصان هخليه يمثل دور الحصان دور الحصان نفسه وهخليه يركب عصا وكأنها حصان والطفل هيخاف من ال- القطط هنتصرف ازاي في الطفل اللي بيخاف وهنكمل مع بعض ان شاء الله للأسف الحلقة خلصت هنكمل في الحلقة اللي جاية فن التربية باللعب هنكمل العلاج وهنكمل ازاي نختار اللعبة وهنتعلم او ه- هنعرف كمان ازاي ان شاء الله نلعب مع اولادنا بشكل سليم وازاي من خلال اللعب هنوصل لطفولة يعني سعيدة وطفولة سعيدة يعني مراهقة سعيدة مراهقة سعيدة يعني شباب سعيد ورشد أسعد وشيخوخة جميلة لأنه مراحل الطفولة بتؤسس للمراحل اللي جاية بعد كده أذكر حضراتكم بخط الاستشارات التربوية 23 79 وبعدين تختار سبعة وانتظرك يوميا من 11 ل 12 بالليل وفي أي وقت سيب سؤالك هرد على حضرتك وافتكروا دايما إن أولادكم نعمة اشكروا ربنا عليها وانه اولادكم امانه وانتم مسؤولين عن حفظ الامانه وان التربيه علم وفن علم عايزين نعرف قواعده واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربيه علشان حضرتك تبقى فنانه في التربيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تربية الأبناء